أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى أستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فهذا هو الفصل التاسع والستون بعد المئة من كتاب الصيد الخاطر وها نحن بعد رمضان وأرى آخر ما ذكرناه في الفصل الثامن والستين بعد المئة بيتين يناسبان المقام يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله لا تبر عودا أنت ريشته حاشا لبان الجود أن ينقضى لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روضا فكأن فيه المعنى أسأل الله أن ألا يعطشنا إلى رحماته بعد رمضان ونعوذ بالله من الفتور فصل يقول الشيخ من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم تكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شديدا أنه لا يلتز في الدنيا ما قلنا بلاش سبحان الله العظيم كأن كلام الشيخ يناسب عصرنا جداً يعني يقول في هيصة اللي احنا عايشين فيها بقالنا كام سنة دلوقتي في موضوع الحب بين البنات والشباب الحب اللي هو التمثيليات والأفلام والمسرحيات والأغاني كله عن ايه الحب الحب الحب الحب وهم ما يعرفوش حاجة أصلا عن الحب فالشيخ بيقول ان بعض الناس بيظن إذا ما كانش عنده جارية واحدة يعني بيحبها ويهواها هوى شديد يبقى فقد اللذة وده كتير جدا ان كل الشباب يعني ايه عنده واحدة بيحبها واللي ما عندوش واحدة بيحبها يعتبر ايه ودي برضو من الآفات اللي بحذر منها من الكتب المترجمة انهم بيعتقدوا ان الولد اذا بلغ ومحبش والبنت اذا كبرت ومحبتش وبتاع ده يبقى معقد نفسيا حاجة تقرف فده كلام فارغ اللي هو نتيجة فعلا الكتب المترجمة اللي بتدخل على المسلمين وبعض الناس بيعتمدها ويترجمها وي... وينقل منها ويقراها أكثر الكتب مبيعا وأكثر الكتب انتشارا و... والكلام الفارغ اللي منتشر اليومين دول في إيدين الشباب ده الشاهد إيه هل لو الواحد عاش حياته مع زوجة طيبة مطيعة تنجب أولاد وعاش حياة هادية ببيته ومفيش موضوع العشق والغرام ده طهرة ونظيفة وطيبة ومطيعة وعنده أولاد يبقى ناقصه حاجة سبحان الله العظيم يقول الشيخ من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم تكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شديدا أنه لا يلتز في الدنيا زعلان من مراته ليه ما بتبعتليش رسائل ما بتقوليش كلام حب ما يقول فإذا صار محبوبا مملوكا تخايل لذة عظيمة سبحان الله أظن كنت نائل في الأجندة دي كلمة عن مصطفى صادق الرفعي يقول إن من عذابنا من عذابنا وتعذيبنا لأنفسنا أن نجمع اللذة أو السعادة في كلمة ثم نتخيلها ونعذب أنفسنا بفقدها يعني واحد يحط في دماغه ان السعادة ان انا يعني اسكن في شقة كذا او اشتغل في المكان الفلاني او يبقى عندي كذا او او ويفضل دماغه معلقة في الحتة دي وعمال يعذب نفسه انه مش طايلها واذا طالها يوهم نفسه ان هي دي قمة السعادة اللي في الدنيا وقد لا يكون فيها سعادة زي ما ابن القيم بيقول في طريق الهجرتين وقد يلتز الإنسان بأشياء بشيء وهو في الأصل غير ملز ولا ممتع يعني بعض الناس قاعد يستمتع بحاجات قد تكون في الأصل الحاجات دي ايه مش ممتعة ولا حلوة ولا لذيذة وإنما هو الوهم عشان كده بيقول ايه فإذا صار محبوبا مملوكا لا أحد يحبه تخايل لذة عظيمة وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محروما ده اللي انا بقوله ان البنات النهاردة عايشين في الوهم ده للأسف الشديد ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن انهم خيلوا للبنات ان الحياة كلها حب والتمثيليات بقى والافلام والجرايد والكلام ده كله فخيلوا للبنات ان الموضوع الحياة كلها حب وللشباب ان الموضوع كله وبعدين يتجوزوا فيصطدموا بأرض الواقع اصطدام بقى ما هو الواقع حب ايه, إيه؟ اه الواقع آه هيجري عشان لقمة العيش وراه ديون واقساط ويرجع مهدود يتخمد ينام وعايز عشان يقوم بدري عشان يروح الشغل وبعدين آه الحياة نفسها والاحتكاك بالناس نكد ف قاعد عامل مشكله مع ده وماشي في الشارع ده بيخبط فيه والفلوس نقصت والفلوس وقعت وحد ضحك عليه وحد نصب عليه وهي تبعت له رساله حب وما يردش ويبقى يوم نكد ازاي ما تردش عليا انا بعت لك ورنيت عليك ما اتصلش بيا وتحصل من هنا النكد النكد الحاصل زي ما بقول كده نتيجه الوهم نتيجه ايه الوهم ويعتقد ان هو لو مراته ما بتعملوش كده او هي تعتقد ان هو جوزها لو ما عملش كده تبقى محروم يا عيني يا عيني عليه ما هماش لاقيين حاجه يسعدوا بيها صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان البلاء انما يصيبنا من اننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدوده فاذا استقر في انفسنا لفظ من الفاظ هذه الشهوات استقرت به في النفس كل معانيه من المعاصي والذنوب وأخذت الشياطين هذه المعاني تحوم حول قلوبنا فنصبح مهيئين لهذه الشياطين عاملين لها ثم عاملين معها وانا لما بقرا عن مصطفى الصادق الرافعي ما بحبش اترجم يعني افهمها كده لان المقصود برضه هذه اللغه العميقه يعني المعنى العميق في التعبير اللغوي الرصين فلو اتفسرت هتبوظ فاسمعها تاني تسمع تاني طب صلي اللهم صل على النبي محمد وعلى يقول ان البلاء انما يصيبنا من اننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكلمات معدوده يقول لك السعاده كل السعاده في مش عارف ايه كلمات معدوده هي الدنيا كلها انك انت تتحب في كلمات معدودة فإذا استقر في أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات اللي ما كانش حلويات مش عارف منين يبقى ما دقش الحلويات انت رحت المكان الفلاني عمرك ما عشت إذا استقر في أنفسنا لفظ من ألفاظ هذه الشهوات استقرت به في النفس كل معانيه من المعاصي والذنوب واخذت شياطين هذه المعاني المعاني دي لها شياطين هي اللي قاعده تنفس فيها تحوم على قلوبنا فنصبح مهيئين لهذه الشياطين عاملين لها ثم عاملين معها فتدخلنا مداخل السوء في هذه الحياه وتقحمنا في الورطه بعد الورطه وفي الهلكه بعد الهلكه وما هذه الشياطين الا كالذباب والبعوض والهوام لا تحوم إلا على رائحة تجذبها فإن لم تجد في النفس ما تجتمع عليه تفرقت ولم تجتمع يبقى الذباب الشهوات دي اجتمع عليك لأن أنت عندك عندك ما يجتمع عليه فإن لم تجد في النفس ما تجتمع عليه تفرقت ولم تجتمع وإذا ألمت الواحدة منها بعد الواحدة لم تثبت فلو أننا طردنا من أنفسنا الكلمات التي افسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت لكان للدنيا في انفسنا شكل اخر احسن واجمل من شكلها جميل الكلام ده فلو اننا طردنا من انفسنا الكلمات التي افسدت علينا رؤية الدنيا كما خلقت الدنيا كما خلقت ايه بلاء ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليه ليبلوكم ايكم احسن عملا ونبلوكم بالخير والشر فتنه لقد خلقنا الانسان في كبد وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لو احنا فهمنا الحياه زي ما ربنا قال وطردنا عن انفسنا كل المعاني التانيه لكان للدنيا في انفسنا شكل اخر احسن واجمل من شكلها ولكانت لنا اعمال أخرى أحسن وأطهر من أعمالنا ده بلاء الكلمات نرجع لموضوعنا الشيخ يقول وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محروما وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح وهو أن المملوك مملول احفظ الجملة دي المملوك مملول عشان كده كان نفسه في عربية اما جت العربية لا عايز يغير بيمل الزوجة بيمل المملوكة مملول ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه مل ومال إلى غيره تارة لبيان عيوبه التي تكشفها المخالطة فإنه قد قال الحكماء العشق يعمي عن عيون المحبوب عين الهوى عوراء مشوفش حبك الشيء يعمي ويصم ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتارة لمكان القدرة عليه والنفس لا تزال تتطلع إلى ما لا تقدر عليه ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون ولكن ناقصة بمقدار القدرة وإنما يقويها تجني المحبوب فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة فإذا صفى فلا بد من أكدار منها الحذر عليه ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق وربما يتكلف القرب منه ويعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه فينغص بل يبغض فإن خاف منه الخيانة احتاج إلى حراسة فقويت النغص وأصلح المقامات التوسط وهو اختيار ما تميل إليه النفس ولا يرتقي إلى مقام العشق فإن العاشق في عذاب وإنما يتخايل الفارق الفارغ من العشق التزاز العاشق وليس كذلك فإنه كما قيل وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق فتسخن عينه عند التداني وتسخن عينه عند الفراق يبقى التوسط ما يصلش الى مقام العشق زوجة طيبة عبد الله بن عمر لما قال لابوه انا اريد ان اطلق زوجتي قال لما قال لا احبها قال سبحان الله وهل كل البيوت بنيت على الحب اين الرعاية والتزمم العشرة فين خلاص كفاية مش لازم تحبها مش لازم نصل الى مقام العشق وهذا هو مطلب عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه آه لم يتزوج الامام النووي لم يتزوج وغيرهم كتير من العلماء الشيخ الاسلام تيميه يقول وانما ابتليت امراه العزيز بالعشق لانها كانت مشركه بينما عوفي منه يوسف عليه السلام لان الموحد كل قلبه لربنا مش مش نسوان مش محبوبات وشهوات ومألوفات مع ربنا عشان كده محدش يقدر يخترق قلبه ولا حد يقدر يوصل على قلبه مهما قال بحبك وبعمل وك- ده كلام بس لكن مع حبه الحقيقي لمين للي ربنا سبحانه وتعالى يمنعه ان يتعلق بامرأة او ينشغل بامرأة او ي- يرجو ذلك من امرأة فصل يقول الشيخ ما ابتلي الانسان قط باعظم من علو همته فان من علت همته يختار المعالي وربما لا يساعده الزمان وقد تضعف الاله فيبقى في عذاب يقول الشيخ واني ابن الجوزي الله يرحمه واني اعطيت من علو الهمه طرفا فانا به في عذاب ولا اقول ليته لم يكن فانه انما يحلو العيش بقدر عدم العقل والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل صل صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا جميل قوي انك تفهم انه انما يحلو العيش بنقصان العقل اصل اللي مش فاهم يقول عدس مش فاهم او عايز اما يجري ورا دي ويجري مع ده ويجري كده وكل همه انه ياكل يشرب ينام مش عارف يمشي يسمع يتنطط يتفسح مش فاهم اما العاقل يقول لك اه انا نفسي اشوف ربنا نفسي اقعد كده اتكلم مع الصحابه ويجيب الكتب ويقعد يقرا ويجي حد يكلمه "س- سيبني ففعلا قله العقل هي اللي بتخلي واحد يتمتع بالقاذورات ويرضى بيها بالدنايه ويكتفي بيها يقول فانما يحلو العيش بقدر العدم العقل والعاقل لا يختار زياده اللذه بنقصان العقل علو الهمة بيبقى معذب زي ما هيقول دلوقتي خلينا معاه يقول ولقد رأيت أقواما يصفون علو هممهم فتأملتها فإذا بها في فن واحد ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم قال الرضي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة كان عايز يبقى أمير يبقى سلطان يبقى رئيس كان نفسه يبقى كده فقاعد مولع مشعلل يبقى معاه كل حاجة فلوس ودنيا وبتاع بس هو لا نفسه يبقى ايه الإمارة اسمع يقول ابن الجوزي وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام عرفت انت بتنام ليه بقى لا يكاد ينام ليه فقيل له في ذلك فقال ذهن صاف وهم بعيد ونفس تتوق إلى معالي الأمور مع عيش كعيش الهمج الرعاع الله كلام زي الفل لو بتنامش ليه ذهن صاف دماغ متكلفة ذهن صافي ذهن وقات دماغ شغالة وهم بعيد نفسه في حاجات صعبة أوي ونفس تتوق إلى معالي الأمور كل ده وعايش زي البقر آه، مع عيش كعيش الهمج الرعاع فما ينام ما يعرفش ينام يعني انا عايز كده ليه انا عايز ازاي انا كده انا عايز ما يعرفش ينام فقيل فما الذي يبرد غليلك طب ايه اللي يريحك قال الظفر بالملك عايز ابقى سلطان ملك قيل فاطلبه لما تروح قال لا يطلب الا بالاهوال بيني وبينه اهوال قيل فاركب الاهوال ادام ده اللي يريحك ها قال العقل مانع اصل هو في دماغ اصلا قال لك ده العقل يقول لك ما تعملش كده قيل فما تصنع طب هتعمل ايه قال ساجعل من عقلي جهلا واحاول به خطرا لا ينال الا بالجهل وادبر بالعقل ما لا يحفظ الا به فان الخمول اخو العدم فنظرت الى حال هذا المسكين فاذا هو قد ضيع اهم المهمات وهو جانب الاخره وما يصنع بالملك قال لك كل ده عشان تبقى ملك هتعمل بيها ايه ما تولع يا عم دي كلها كم يوم وتموت تضيع الاخره اللي هي الابد عشان عشان ملك ملك ايه قال لما انتصب في طلب الولايات ما هو عايز يوصل بقى فبدا يبقى والي وبعد كده يبقى امير فلما انتصب في طلب الولايات فكم فتك وقتل حتى قتل ما اخره الاشكال دي ايه هيدبح مش هو قال اصلا انه بينه وبين ذلك ايه اهوال نال بعض مراده من لذات الدنيا ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين وصل بقى امير كم ثمان سنين ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى الى الاخره على اقبح حال نعوذ بالله من هذا وكان المتنبي يقول وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده يرى جسمه يكسى شفوفا تربه فيختار أن يكسى دروعا تهده صليت على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يرى جسما يكسى شفوفا تربه يقول أنا لابس حراير فيختار أن يكسى دروعا تهده لكن أنا مش عايز الحرير أنا عايز إيه دروع عايز قاتل فتأملت هذا الآخر فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فحسب ونظرت إلى علو همتي خذ المثال الأخروي بقى فرأيتها عجبا وذلك أنني أروم من العلوم ما أتيقن أنني لا أصل إليه لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها وأريد استقصاء كل فن وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه ابن الجوزي قرأ بعشر بالعشر قراءة العشر وهو في الثمانين من عمره يعني عنده ثمانين سنة وبياخد ختم وبياخد إجازة ثمانين سنة في الفقه عشان كده تلاقي ابن الجوزي في كل فن من فنون الشرع له كتب ومؤلفات ويقول لك مفيش حد في الدنيا دي النهاردة أحسن مني في العلم ده في الحديث في التفسير في الوعظ في الفقه في كل شيء سبحان الله العظيم هو ده اللي بيقول ان انا عايز اعمل كل حاجة كأحسن ما يكون في اعلى ما اكون والعمر ما يساعدش على كده يقول فان المحدث فاته الفقه والفقيه فاته علم الحديث وانا لا ارضى بنقصان من العلوم وان رضيت فذلك لعلو الهمه يقول فلا ارضى بنقصان من العلوم الا حادثا عن نقص الهمه ثم اني اروم مش العلم بس نهايه العمل بالعلم فاتوق الى ورع بشر وزهاده معروف وهذا مع مطالعه التصانيف وتعليم الخلق ومعاشرتهم مستحيل لسه والله كنت بقول لواحد النهارده الواحد يقعد طول الليل ربنا يكرمه بحال من الاحوال في تهجد او ذكر او تلاوه او صلاه ويصبح صافي النفس قلبه طاير مجرد التعامل مع الخلق مع اتنين تلاتة يفسد كل ما تعبت في تحصيله طول الليل والله يدع دي مشكله فالانسان يود لو عاش في رأس جبل لا يشوف حد ولا حد يشوفه ولا يكلم حد ولا حد يكلمه غير أن الشرع لا يأذن الشرع لا يأذن ديننا ما يسمح لناش بكده ديننا عايزك تعاني كده عشان كده بيقول لك انا عايز ورع بشر وزهد معروف ولكن التعامل مع الخلق في تعليم العلم وتذكير الناس يفسد هذا يستحيل معه هذا ثم اني اروم الغنى عن الخلق انا مش عايز امد ايدي لحد بل واستشرف الافضال عليهم عايز ادي والاشتغال بالعلم يمنع من الكسب وقبول المنن تأباه الهمم يعني عشان اتعلم وعلم ما ينفعش اشتغل عشان اجيب فلوس والهمة العالية والنفس الابية تمنعني ان انا مد ايدي طب نعمل ايه يقول ثم انني اتوق الى طلب الاولاد واحد نفسه في 20 30 40 عيل كده كما اتوق الى تحقيق التصانيف وعايز الف ليبقى الخلفان نائبين عني بعد التلف وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد ثم اني اروم الاستمتاع بالمستحسنات برضو بحب ان يكون عندي نساء جميلات اروم الاستمتاع بالمستحسنات وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال ثم لو حصل فرق جمع الهمه وكذلك اطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب انا بحب اكل كويس واشرب كويس والبس كويس وانام كويس فانه متعود للترفه واللطف وفي قلة المال مانع وكل ذلك جمع بين اضداد فاين انا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا شوف اللي طالب الاخره في حال والناس اللي كانوا طالبين الملك ده موضوع تاني يا عم يقول وانا لا احب ان يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب يعني انا اطلب الدنيا مهما اطلبها الا انه ما يخدش ديني الا ديني ولا ان يؤثر في علمي ولا في عملي فواقلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم وواأسفا على ما يفوت من المناجاة في الخلوه لاضطراري الى ملاقاة الناس وتعليمهم ويا كدر الورع مع طلب ما لا بد منه للعائلة غير اني قد استسلمت لتعذيبي لعل في تعذيبي تهذيبي غير أني قد استسلمت لتعذيبي ولعل في تعذيبي تهذيبي لأن علو الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل وربما كانت الحيرة في الطلب دليلا إلى المقصود وها أنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة ها أنا ذا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس من غير فائدة وإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله أنا أحاول ولو ما قدرتش يبقى يكفي عند ربنا نيتي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين